بدءا وانتهاء ما هم لأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم لأمة خير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة ولا زال حديثنا ممتدا حول موقف الشيعة من أصول أهل السنة والجماعة ومن دلائل الأحكام من أدلة الأحكام عند أهل السنة والجماعة فبينا موقفه من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة واليوم نختم آخر فصل يتعلق بموقفهم من السنة النبوية المطهرة ننتقل بعد هذا إلى موقفهم من الإجماع وهو مختصر جدا لن يأخذ وقتا يعني ثم بعد هذا ننتقل إلى عقائد القوم أنفسهم التي انفردوا بها عن الأمة الإسلامية آخر نقطة متعلقة بموقفهم من السنة طبعا احنا بينا أن القوم الموضوع عندهم مختلف تماما السنة عندهم شيء آخر غير السنة عند أهل السنة والجماعة وإني أوسع من كده بكتير يدخل فيها كل أقوال الأئمة لأنهم معصومون وقولهم كقول الله وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الأدهى من ذلك أنه يجوز أن تنسب كلام أحد الأئمة إلى الله عز وجل فتقول قال الله عز وجل وتأتي بكلام لجعفر أو لمحمد الباقر أو لأي واحد من الأئمة رضوان الله عليهم ورضاه وقلنا إن هم كذلك بيعتمدوا جدا على ما يسمى بروايات الرقاع وهذه روايات الرقاع هذه من ال من ال يعني الأمور التي الفاضحة إذ يقدمونها على النصوص الصحيحة عندهم ده إن طلع عندهم أصلا نصوص صحيحة يعني ولن يخرج عندهم شيء صحيح كما سنبين اليوم فيما يتعلق بمسائل الإسناد والمصادر الخاصة به لكن لو ثبت أن عندهم شيئا صحيح الإسناد فإنه إذا جاءت رواية من روايات الرقاع المكذوبة المفبركة هذه اللي بيزعموا ان حد راح وداها للمهدي وان المهدي وقع على الإجابة والكلام الفارغ دوت ودي كلها إحالات على جهالات أوهام لا حدود لها يعني فإن هذا الوهم الذي يكذبونه ويفبركونه بأنفسهم أو يضحك به عليهم غيرهم ممن يستغفلهم يكون عندهم أوثق من الروايات التي تروى بإسناد عندهم ده إن صح أن لهم إسنادا يعني وهذا يدل على أن القوم لا يعتمدون على شيء وأنهم ليسوا على شيء وأنه ليس عندهم من صفة النقل الصحيح شيء أصلا يعني كما سنرى اليوم ما عندهمش أصلا إسناد والإسناد ده من خصائص الأمة وهم خرجوا عن الأمة ولذلك ما عندهمش حاجة من خصائص هذه الأمة أصلا كما سنبين آخر مسألة طبعا كنتيجة لكل ذلك هنلاقي المصادر التي يعتمدون عليها فيما يتعلق بالسنة والأحاديث شيء آخر تماما غير مصادر المسلمين فإن المسلمين مثلا يعتمدون من الكتب على الكتب الستة وهي صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود وسنن أبي عبد الرحمن النسائي وسنن وجامع الترمذي وسنن, أبي دا وسنن ابن ماجه رحم الله الجميع وعلى مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل وعلى مجموعة مسانيد كثيرة على هذا النمط وعلى كتب المصنفات وعلى ما, ما سبق ذلك من الموطئات كموطئ الإمام مالك تجد معالم واضحة لا يخالف بعضها بعضا الحديث التي تلاقيه عند مالك هتجد في الغالب خرجه أحد هؤلاء واللي عند الكتب الستة هتلاقي عامته في مسند الإمام أحمد والأسانيد واحدة يعني ما تيجي تعمل كده جوامع الأسانيد وتيجي مثلا تنظر في كتاب زي مثلا تحفة الأشراف للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى وهو أحد أقران شيخ الإسلام ابن تيمية وأحد مشايخ الإمام الذهبي رحمة الله على الجميع الراجل ده جمع الكتب الستة بتاعتنا على حسب الراوي الأعلى فمن دونه فتلاقي مثلا تلاقي مثلا الإسناد من أول الراجل الثالث أو الرابع تلاقي كل الكتب واصلة عليه يعني تلاقي أبو داوود والترمذي وابن ماجه والبخاري ومسلم كلهم كل واحد أي نعم ليه شيخ بس بيجتمع الكل في شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه ويكمل الإسناد لغاية فوق واحد متن ولفظ وإسناد مما يدل على أنه صدق لأن دول رواه مختلفون ده من ده شرق وده غرب ده مروزي وده مصري وده عراقي وده شامي والكل في الآخر بيجمع عند شيخ وكمل لكن الجماعة ما عندهمش كلام من ده خالص خالص بل عندهم أوله ينقض آخره ولا يكاد يتفق خبران أصلا كما سننقل كلام مشايخهم هم في هذا فدي كتبنا التي نباهي بها ونفاخر عليها ونعتقد ما فيها كله مما صح ولا يضرب بعضها بعضا لكن تعال نشوف اللي هتلاقي الجماعة دول عندهم حاجات تانية خالص ما تركبش وفيها من التناقض والعجب وعدم الثقة والاطمئنان ما يقرونهم به أنفسهم طب كيف, نست... كيف نطمئن إليها وأنتم أنفسكم ومصنفوها أنفسهم لا يثقون بها فهم عندهم أربع كتب اللي هي أصول المذهب يعني أولها كتاب الكافي والكافي دوت في الأصول وفي الفروع في الأصول في العقائد والمسائل الاعتقادية وفي الفروع كمان المسائل الفقهية ومؤلفه من يسمونه بثقة الإسلام وهو لا ثقة إسلام ولا بتاع لأنه روى فيه أحاديث بأسانيد يحتجونهم بها ويصدقونها ويوثقون رجالها زعموا في القول بتحريف كتاب الله عز وجل يبقى لا ثقة الإسلام ولا ثقة المجوس لا ثقة المجوس آه لكن ثقة الإسلام إسلام إيه بقى هو عاد في إسلام كده فمحمد بن يعقوب الكليني الملقب هذا بثقة الإسلام ألف كتابه الكافي الكليني دوت متوفى سنة 329 يعني قبل كده ما كانش عندكم كتب معتمدة يعني ولا كان عندكم حاجة خالص طب احنا عندنا الإمام مالك الموطأ 100 100 حاجة و700 79 ولا حاجة وكان قبليه كمان فيه يعني ال ال واحنا ما بندعيش اطلاقا ان دي اول التصنيف عندنا لكن الجماعة عندهم العمدة كتاب الكافي للكلين متوفى سنة 309 يعني في نص القرن الرابع الهجري وهذا الكتاب يقولون إنه أجل الكتب الأربعة وأجل الأصول المعتمدة ليه؟ قال لك لأن الكليني ألفه في وقت الغيبة الصغرى احنا قلنا أن عندهم غيبتين زعموا غيبة الصغرى من ساعة ما طلع النصاب اللي ضحك عليهم دوت وقال لهم ان المهدي ان الحسن العسكري كان ليه ولد عنده خمس سنين ودخل السرداب وانا عارف مكانه بروح له بقابله فده سموا هذا الوقت وقت الغيبة الصغرى طول ما كان في نصابين شغالين يسمونهم بوكلاء المهدي بيلموا الفلوس من الناس الخمس ويحطوه في جيوبهم ويضحكوا على على هؤلاء المغفلين ويقول لهم والله احنا رحنا لفلوس ادناها للايه للمهد طب فين في اي مكان ما نعرفش طب اشمعنى يعني هو اللي مستخبي برضه ما نعرفش حاجات لا معقولات يعني ما فيش حد يقدر يقول لها معنى يعني ما فيش حد يعرف يقول ليه ليه حصل حاجة زي كده واشمعنى ما عندهمش اشمعنى ما عندهمش عقول حتى يعرفوا التعليل او الحكم او شيئا من ذلك فيزعموا ان الكليني الف كتاب الكافي في في زمن الغيبة الصغرى في أيام وكلاء المهدي وهو كان بيروي عنهم وكده وراجل يعني معاهم في الليلة دي وبالتالي كان يجد طريقا إلى تحقيق منقولاته أول ما يشك في حاجة زعم يعني يبعت حد من مشايخه اللي هم بيقابلوا المهدي ويقولوا يا عم المهدي الحاجات دي صح ولا غلط يقول لهم صح ولا غلط وخلاص قالوا وهي قرينة واضحة على صحة كتبه وثبوتها لقدرته على على استعلام أحوال الكتب التي نقل منها لو كان عنده شك فيها لروايته عن السفراء والوكلاء المذكورين وغيرهم وكونه معهم في بلد واحد غالبا طبعا الحجة طبعا حجة فارغة وهذا الاعتماد اعتماد باطل لأن احنا أصلا ما سلمنا أن هناك مهدي أساسا وأن هناك شخصا مست... مختبئا ما سلمنا بهذا الع... بهذه الغفلة ولا بهذا الجنون فده كمان بيبني على على على الجنون دوت يعني هل يستقيم الظل والعود أعوجه العود نفسه أعوج احنا أصلا ما فيش حاجة تثبت ان في حد مستخبي لا عقلا ولا نقلا إلا كلام هذا النصاب اللي قال على خلاف بني هاشم جميعا بنو هاشم وآل البيت اتفقوا على ان الراجل الحسن العسكري رضي الله عنه مات ولم يعقب ما كانش بيخلف أصلا كان عقيما وقسموا ميراثه واستبرأوا نساءه طلع لهم واحد أعجمي غريب مش عارفين مين ده أصلا وقال لهم لا ده ليه ولد عنده خمس سنين فين دوت طب وريهولنا نشوفه مش بعيد يطلع شبهه ولا حاجة قال لا ما فيش حد يشوفه يعني إذا الفكرة دي كلها مش مثلا كلام المهدي المنتظر اللي هم شافوه وعرفوه ده كلام واحد أجنبي عن بني هاشم وعن آل البيت بيقول لهم إن آل البيت خلفوا ولد ومستخبي والجماعة ما صدقوه في هذا آل البيت لكن المغفلين صدقوه وبدأ يلم الفلوس منهم ويروح يديها للإيه للمستخبي دوت اللي هو مش موجود أصلا طب يعني في في الدنيا نصب أحسن من كده لو أي حد نصاب يعني يعمل أكتر من كده إيه هو الكلام دوت فيقول لك كمان ده من ما مما يميز كتاب الكافي إن مؤلفه كان بيراجع المستخبي دوت اللي هو لم يخلق بعد الوهم دوت كان بيراجعوا في صحة الروايات واحنا أصلا سلقنا لكم بالمهدي المزعوم عندكم عشان نسلم بما بمن يأخذ عنه فهو ظلمات بعضها فوق بعض هذا الكتاب في حوالي 16 ألف حديث 16 ألف حديث طبع طبعات كثيرة جدا طبع في, في إيران طبع في الهند والعجيب اللي يقرأ في الكتاب الكافي دوت شوف كتاب كبير اهو فيه 16 ألف حديث يلاقي فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أبدا نادرة جدا كل فين وفين لما يقابلك كده خاطئ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمال هذه الألوف عن من الألوف دي كلها عن جعفر الصادق رضي الله عنه هو مين النبي ودي سنة مين هي سنة جعفر ولا سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا حديث من حديث رسول الله ولا حديث جعفر رضي الله عنه لا دي المفروض كتب حديث ده كتاب أحاديث يبقى الأعم الأغلب فيه لمن لصاحب الحديث صلوات الله وسلامه عليه وبعد كده ناخد عن اللي تحته بقى لأن هو ممن يوضع في المقارنة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل يستغنى بكلام أحد عن كلامه يعني ماشي كلام سيدنا جعفر على دماغنا من فوق وكلام سيدنا الباقر على دماغنا من فوق وكلام سيدنا علي كلهم على دماغنا من فوق بس من قال أنه يستغنى بكلام واحد من هؤلاء لو صح أن هذا كلامهم أصلا يعني وهذا كله محض افتراء فلو صح أن هذا كلام هؤلاء فمن ذا الذي يستغني بكلام هؤلاء عن كلام سيدهم وإمامهم والذي استمدوا الشرف منه والذي لم يكن أحد منهم في فصاحته صلوات الله وسلامه عليه طب راح فين كلام النبي مفيش مفيش فتجد الكتاب الكافي على على على طوله 16000 تجد عامته عن جعفر ويعني هي لما يحب يغير يجيب محمد الباقر أبو جعفر ولما يعني يحب يغمق شوية يجيب سيدنا علي كلام عن سيدنا علي وبقى يعني بحليني بقى لما تقابل كده فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ولا حاجة وده ديوان من دواوين السنة أي سنة تلك فين الكلام ده لكن احنا عندنا والحمد لله كتب الستة كلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسانيد كلها حديث رسول الله في الكتب الستة خاطة ما تلاقي كده قول موقوف على صحابي ولا حاجة ومش أصل لكن العم الأغلب نسبة الطاغية العظمى 95% كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المسانيد كلها كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فنحن أسعد الناس به حظا لكن هؤلاء المساكين ما عندهمش عنه حاجة كأنهم يعبدون جعفرا أو الباقر أو علي كلامهم بس اللي موجود لكن النبي صلى الله عليه وسلم ملوش عندهم كلام خالص فأي سنة تلك هم ليسوا أهل السنة ولا علاقة لهم بالسنة ولا يعرفون عن السنة شيئا أصلا وإن هم زنقوا نفسيهم الزنقة دي إن هو قال لك إن أصحابه كلهم ارتدوا فناروا عن أبو هريرة المرتد ولا عن عمر المرتد ولا عن أبو بكر المرتد ولا عن أنس الكافر ولا عن مين ما هم ما بيرووش غير عن طريق علي رضي الله عنه طب بقى شوف بقى كم حديث رواه سيدنا علي مش كتير ولازم اللي يروى عن علي حد من آل البيت يبقى قابلني بقى يبقى كم حديث يعني كده قلت الايه النسبة أكثر واللي يروى عن من روى عن علي يكون برضه من آل البيت زيه فهم لا يقبلون إلا ما جاء من طريق أهل البيت أو أشياعهم على قلة فيهم فهم اللي ضيقوا عن أنفسهم وبالتالي ما جابوش حاجة مفيش أحاديث عندهم وده عجب إيه طبعا الكافي علماء الشيعة عامتهم يكثرون الثناء عليه ويقولوا فيه كلام لم يقولوه في القرآن يعني شوفوا بالقرآن الكريم ألفين واحد منهم مذكورون بأسمائهم وكتبهم في كتاب النور الطبرسي لعنه الله اللي هو فصل الخطاب دوت ولعن الله كل من قال بتحريف القرآن ألفين نص يثبتون فيهم تحريف كتاب الله عز وجل الذي تكفل الله بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يتكفل الله بحفظه وهؤلاء الحمقى المغفلون ينقلون ألفي نص عن أئمتهم الخراف الحمقى أمثالهم أن الله تعالى لم يتمكن من حفظ كتابه ما قدرش يعملها وأن كتابه لا يرد التحريف وأنه قد سقط منه أحد عشر ألف آية أو إحدى عشرة ألف آية وفي نفس التوقيت يثنون على الرقاع اللي مش عارفين مين اللي عملها دي أصلا ولا شافوا حاجة ها ويثنون الثناء العاطل على كتاب الكافر الكليني مع أن الكتاب اشتمل على مجموعة روايات فيها الطعن في كتاب الله عز وجل حتى إن بعض مشايخهم كان يستنكر هذا وهو فعلا حق له أن يستنكر ويلزم من صحة هذه الروايات لو صح أن هذه هذه هذه الروايات التي فيها الطعن في كتاب الله فعلا في الكافي يلزم منها عند العاقل إسقاط الكافي يبقى كتاب زندقة مش كتاب دين أي كتاب يتكلم في تحريف القرآن ويثبت ذلك ويرويه ويثبته هذا كافر زنديق فده إن صحت هذه الروايات يجب أن يسقط الكافي تحت الأرجل بل تحت الأحذية وده يبقى شرف كمان ليه تتلوث به الأحذية لو صح أن هذه الروايات فيه وهي فيه فعلا فهم إما أن يروا ذلك ويعتقدوا أن هذه الروايات لم تكذب على هذا الرجل ولم تنال كتابه يد التحريف وعندئذ يصير كتابه تحت الأحذية ويبقى هذا تلويث للأحذية كمان أو يقولون إن هذه الروايات المطبوعة الآن في طبعة الكافي المطبوعة في إيران مش في المملكة العربية السعودية لا في إيران يعني عندهم هم اللي عاملينها بإيديهم يزعمون أن أو يقولون أن هذه الروايات مكذوبة ومدسوسة ومحرفة وأن هذا الكتاب كتاب الكافي نالته يد التحريف وعندئذ تسقط الثقة أيضا بكتاب الكافي لأنه إذا دخلته يد التحريف ولم تعرفوها وبلغكم هكذا محرفا وطبعتموه محرفا ولم تستطيعوا تمييز المحرف من غيره فهذا يسقط الثقة بالكتاب كله وده المطلوب إثباته يعني كده كده كتاب الكافي ضائع وساقط عقلا أو يكون القوم يعتقدون ما في الكتاب من تحريف في كتاب الله فيسقط القوم جميعا وهم ساقطون فعلا ما فيش غير التلاتة دول ما ودهمش ما قدامهمش غير سكة من هذه السكك السوداء الثلاثة لا يسقط الكافي تحت الأحذية إذا قالوا إن في إن هذه الرواية صحيحة فيه فعلا والراجل رواها وهي رواية صحيحة وهي تثبت تحريف القرآن يبقى ده كتاب زندقة تحت الأحذية أو يقولوا ده كتاب محرف ودخلت فيه روايات مدسوسة عليه وهذا ينفي الثقة بكتبهم كلها ومن أولها الكافي إزاي يحرف متعدين نايمين ولا إيه ارمي أو يقولوا إحنا لا إحنا لا كلاب لا محرف كتاب ولا حاجة وهذه الروايات صحيحة فعلا فيه ونحن نعتقد بها ويكفر القوم عندئذ فهما أمران أحلاهما مر بل ثلاثة أمور أحلاه أحلاهما أحلاهم مر وهم اختاروا لأنفسهم فليختاروا يقولوا لنا بقى هم موقفهم من الكلام دوت يعني ده أول صحاحهم ده أشهر كتاب عند الشيعة ده حاله ما فيهوش حديث عن الصلاة أصلا حديثه كلها عن جعفر الصادق وعن الباقر وعن سيدنا علي والقليل نادر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمل على الطعن في في كتاب الله عز وجل وتكفير الصحابة فإن أقروا بهذا جرى ما قلنا فهذا أول كتاب راح فين سقط هو ساقط قبل أن نسقطه أصلا ثاني صحاح القوم كتاب من لا يحضره الفقيه من لا يحضره الفقيه لشيخهم المشهور عندهم بالصدوق محمد ابن بابوية القمي وكتاب من لا يحضره الفقيه ده خاص بالفروع بمسائل الفقه بس وعدد أحاديثه كما يقول محسن العاملي 9044 حديث وقد ذكر الصدوق هذا ابن بابوية القمي في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه أنه ألف الكتاب بحذف الأسانيد وده كتاب ما فيهوش أسانيد إحنا لو عندنا كتاب من غير أسانيد ملوش لازمة هدر يعني أي كتاب عندنا ما نلاقيش ليه إسناد ما فيهوش أحاديث بأسانيد ليس له قيمة عندنا في الواقع لازم تكون هذه الأحاديث موجودة لها أسانيد اللهم إلا أن يكون كتابا مختصرا بيجيب أحاديث موجودة في كتب الستة ويروح شايل أسانيدها ويعزوها للستة مثلا كتاب كتاب رياض الصالحين للنووي عندنا كتاب مشهور جدا ما فيهوش أسانيد بس الراجل بيقول إيه يجيب الحديث ويقول رواه البخاري تروح تلاقيه في البخاري بإسناده موجود له إسناد رواه مسلم تبص تلاقيه بإسناده هناك في مسلم فبيحيل على كتاب فيه إسناد هو مش هو ما بيرويش أحاديث هو بيجمع أحاديث ويرتبها ترتيب معين وبياخدها من كتب فيها إسناد لكن الباشا دوت بتاع الف... ابن بابويا ده القمي ده كتاب أصلا ما فيهوش أسانيد أساسا وده كتاب أصل ده مش كتاب مجمع لأن ده أحد الأصول أحد المراجع اللي بنرجع إليها عشان نتأكد من صحة الحديث ما فيهوش إسناد أساسا أهلا وسهلا وقد طبع هذا الكتاب مرات طبع هذا الكتاب مرات في النجف أيضا ثالث كتبهم يبقى هو أصلا كده ساقط لأنه ما فيهوش إسناد ونعرف الراجل ده ابن بابويا دوت ده كان فين دوت ده حوالي مثلا متوفى سنة 381 381 طب يعني ده طب فين بقى يعني في 300 سنة اهو 370 سنة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي في النص ده يا جماعة مش كان عاجبهم أبو هريرة وبيقول لك أصل أبو هريرة قاعد مع نفسه ثلاث سنين بس سمع الحاجات دي كلها فين مع يعني انه ده مش معضله ولا حاجه ابو هريره كل اللي رواه كل ما رواه في الدنيا 5400 حديث يعني دول يطلعوا كلهم كام مجلد لو قسمنا هذه ال 5400 حديث على ثلاث سنين هيطلع كام في السنه السنه فيها كام يوم 300 يوم ثلاث سنين يعني كام يوم ثلاث سنين حوالي 1000 يوم والراجل روى 5000 حديث يعني كان بيروي في اليوم كام حديث خمس احاديث لما تعرف ان 90% منهم تبلغ الحديث يبلغ سطر او سطر ونص او سطرين يعني الراجل كان بيروي في اليوم عن الصلاة كام 10 سطور يعني نص ورقة وده كتير قوي امال نعمل ايه في الهيصة دي نذهب إلى فاصل قصير ثم نرجع فنرى العجب فابقوا معنا
أوسكار TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف ألام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد أنه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للألام الشديد Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شو اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحه الهيه واعجاز الهي من الله عز وجل في خلق الانسان بيتعرض لكثير من المشاكل والاعراض المرضيه التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر GIT Free نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض GIT Free مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي أن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% GIT Free لك ولأسرتك GIT Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع GIT Free اخترنا لك تاجك GIT Free راحة بلا حدود حقا إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت أوسكار TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك GIT Free GIT Free
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل ولا زال حديثنا موصولا مع مصائب وعجائب وفضائح الشيعة فمن كتبهم الأصول التي يعتمدون عليها كتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن بابويه الصدوق وهذا الكتاب مع كونه أصل من أصول القوم لكنه بغير أسانيد أصلا وهو ذكر هذا في مقدمة كتابه وهذا مما يفقد الثقة بالكتاب لأنه بلا إسناد ما نعرفش حاجة إيه الموضوع قلنا أن هم بي بيعيبوا على أبي هريرة أنه روى هذه الأحاديث الكثيرة 5000 حديث في ثلاث سنين وبينا أن هذه الأحاديث مع كونها أخذها مشافهة وأن بعضها يعني ليست كلها أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة كما, كما هو معلوم أسلم متأخرا في العام السابع للهجرة ومنذ أسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه كانش ليه هم في الدنيا غير سماع الأحاديث وأن هناك قسم من الأحاديث رواه عن الصحابة وده كان سائغا عندهم ولم يكن يكذبوا بعضهم على بعض وهم مش عاجبهم الكلام ده خالص يقول لك ان ده ازاي ابو هريره يكون سامع حديث من جابر وما يقولش عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وزعلانين قوي مع انهم كلهم الصحابه كلهم ثقات والمذكور منهم كالمخفي في الاسناد لانها كلهم عدول كلهم لا يكذبون بالاجماع وهم يروون من في اواخر القرن الرابع 381 كتبا ملأ بالاحاديث 10000 حديث بلا اسناد ويقول لك ده ده دي كتب معتمده ودي اصول الاسلام طبعا هذا كلام يدل على ضعف عقول هؤلاء القوم وضعف في دينهم ثالث كتبهم تهذيب الأحكام كتب الأصول المعتمدة عندهم يعني تهذيب الأحكام لشيخهم المعروف بشيخ الطائفة أبي جعفر محمد ابن الحسن الطوسي متوفى سنة 360 هجرية وهو أحد أصولهم الأربعة المعتبرة منذ تأليفها إلى اليوم وهذا الكتاب في الفروع الفقهية كسابقة وبلغ عدد أحاديثه كما في المطبوع منه قرابة 14 ألف حديث حوالي 14 ألف حديث أو أقل قليلا يعني العجيب أن مؤلف الكتاب الطوسي نفسه في كتابه عدة الأصول صرح بأن كتابه هذا اللي هو تهذيب الأحكام جملة ما فيه من الأحاديث تزيد على خمسة آلاف حديث لما لما يقول قائل إن أحاديث كتابي تزيد على خمسة آلاف يعني بتوصل كام؟ خمسة أربعمية خمسة ستمية سبعمية المهم لا تصل بحال من الأحوال إلى ستة آلاف حديث وإلا كان قال ستة آلاف أو كان قال الرقم فهو بدام قال كده كسور بعد الرقم الأصل يبقى لم تبلغ أقرب عدد صحيح ما تجيش خالص فالمطبوع فيه 14 ألف يعني في حوالي 9000 حديث زيادة دول جم منين والمؤلف نفسه بيقول ان الكتاب ده انا حاطط فيه 5000 وشويه فوق ال 5000 يعني 6 الا فكيف صار بقدره قادر 14000 حديث الا قليلا لا شك ان هذا مما زادته ايديهم ولا ده جاء منين هم لازم يرضخوا لاحد احتمالين الاحتمال الاول ان الراجل ما يعرفش عدد احاديث كتابه وانه كان كان كان نايم ولا كان تايه ولا مش عارف بيقول ايه لا يفقه ما يقول وهو بالتالي ما بيعرفش يعد باين بيقول 5000 ويطلع في الاخر 15000 فكان خايب في الحساب خلاص ولا يعرف كتابه يبقى كان حد عامله له بقى او ان الراجل فعلا كان عارف وعارف بيعد كويس شاطر في العدد يعني وعد ال 5000 والجماعه الطيبين النصابين دول كملوا هم من عندهم 9000 كمان زياده فلا هو هذا او ذاك فليختاروا لأنفسهم ما شاء وطبعا ال ال ال ال الراجل ذكر السبب في تأليف تهذيب الأحكام دوت وسبب عجيب جدا ده كلامه هو في المقدمة بيقول إيه الشيخ الطوسي شيخ الطائفة بيقول إن السبب في تأليف هذا الأحد في, في تأليف هذا الكتاب هو ما آلت إليه أحاديثهم أحاديث الشيعة يعني من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد الله يخليك احفظ الأربع صفات دول ده كلام مين؟ ده كلام مؤلف أحد الأصول الأربعة التي عليها عمدة المذهب الرافضي من وقت تأليفه إلى اليوم بلا نكير الراجل بيقول أنا ألفت كتابي هذا تهذيب الأحكام بأهذب الأحكام بحاول أدار المصايب اللي عندنا بيقول كده لما آلت إليه الأحاديث أحاديث الروافض من الاختلاف بينها اختلاف لا يمكن جمعه والتباين والمنافاة والتضاد شوف بيقول كان يكمل كلامه بيقول ايه حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وإلا وبإزائه ما يضاده وده كلامهم هم إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي يقول حتى انك ما تلاقيش كده يحصل خبر تلاقيه كده موجود في حتة إلا وتلاقي لازم خبر ضده ده معناه إيه؟ أنه ليس من عند الله ده كلام كذابين ولهذا أولهم ينقض آخره ولا تجد كلام مش مش كلام واحد سني ده كلام الطوسي شيخ الطائفة ومؤلف الأصل الثالث من أصول كتبهم يقول حتى إنك لا تجد حديثا يتفق حديث لك إلا وتجد بإزائه حديث يضاده كده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه وبالتالي الراجل ما كانش بدي عايز يعني بيحاول يصلح ما يمكن إصلاحه فبدأ يحاول يعمل تهذيب الأحكام بتاعه دوت يحاول يشيل واحد ويسيب التاني كل ما يجيب حديثين ضد بعض يشيل منهم واحد ويسيب التاني. بس على أي قاعدة هنشوف دلوقتي واعترف الطوسي بأن هذا الاختلاف قد فاق ما عند أصحاب المذاهب كلها بيقول ما فيش حاجة في الدنيا ما فيش ولا مذهب في العالم حصل فيه اللي حصل عندنا في كتب الشيعة دوت وإن هذا الخلاف والاختلاف والتضاد بين أحاديثهم كان من أعظم الطعون على مذهبهم وأنه جعل بعض الشيعة يترك المذهب والتشيع لهذا السبب ده كلام الطوسي في مقدمة تهذيب الأحكام صفحة 2 صفحة 3 راجعوه اللي عنده كتاب يبص فيه لكن العجيب كما قلنا المنهجية اللي الشيخ الطوسي دوت حب يألف بينها بين هذه المتناقضات اللي في كتبهم على أي أساس على أساس التقي يعني كل ما يجي قول ما يعجبوش لحد منهم يقول لك هذا قاله تقي ويثبت الآخر فهو كده بوظ الدنيا خالص يعني كل ما مثلا يجي حد يروي رواية قد تكون موافقة لما عند أهل السنة والجماعة ورواية أخرى مخالفة للدنيا والأصول وتطلع من الدين يروح هو قايل لك إن التي وافقت السنة دي دي قالوها تقية وإن الصحيح عندنا ما يخالف مذهب القوم اللي هو طلع بره الدين دوت يعني ده الطريقة اللي هو اعتمدها حتى يولف بي بي بي بها بين هذه التناقضات والاختلافات والتضادات التي في كتب الشيعة اللي بسببها نفر الناس من التشيع على حد قول الشيخ الطوسي شيخ الطائفة وصاحب الأصل الثالث من أصول القول طبعا كتابه هذا عامة أحاديثه بلا إسناد برضه ما الجماعة ما عندهمش مش مش ما مش لعبتهم ما عندهمش ده كله حاجات متفبركة فعامة الكتاب بلا إسناد وفيه بعض الأسانيد ويقال إنه أكمل المتروك في آخر الكتاب من الأسانيد لكن كل هذا لم يكن آخر الأربعة من الكتب الأصول المعلمة على الشيعة كتاب الاستبصار فيما فيما اختلف من الأخبار الاستبصار فيما اختلف من الأخبار واضح أن نفس نفس الموضوع اللي فات ونفس المؤلف وهو للطوسي أيضا والطوسي هذا في الاستبصار عمل إيه ما فعل إلا أنه لخص لخص واختصر كتاب تهذيب الأحكام في كتاب الاستبصار يعني ده ملخص ما فيش فيه جديد خالص ومع هذا جعله الروافض اللي مش فاهمين حاجة دولي خلوه برضو أصل من الأصول أصل ليه ما هو اللي هنا هو اللي هنا يا جماعة بيعدوا أي حاجة وخلاص ده يدل ان هم مش فاهمين مش عارفين مش عارفين بيعملوا إيه وإلا إيه الفائدة أن أنا أعمل الكتاب ومختصره أصلين ومرجعين ما هو اللي هنا هو اللي هنا ده إيش جاب جديد ما في لكن القوم واضح من معايشتنا لهم أنهم لا يفقهون وهذا الكتاب فيه نحو 5500 حديث وطبع في الهند وفي إيران مرات كثيرة وهذه الأصول كما يقول علماؤهم يقول الفيض الكشاني إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على أصول على هذه الأصول الأربعة وهي المشهود عليها بالصحة من مؤلفيها دي أصول المذهب الإيه الرافضي كتبهم المراجع الأساسية واحد منهم ساقط اللي هو الكافي ده قلنا ساقط ليه والثاني ما فيهوش اسناد والثالث والرابع ايه الثالث نفس القصه ما فيهوش اسناد والراجل بيخ... بي... بي... بي... بيستشهد فيه بأن المذهب نفسه ساقط متهافت وبدأ هو يحاول يوفق بين الأحاديث هذه بالتقية بحاجة كده أي كلام والسلام والرابع اختصار للثالث مفيش في جديد هذه هي أصول المذهب كتب الأصول اللي عندهم اللي بيقول لك الأصول الأربعة المعتمدة هي دي لا تثبت عند النظر أوهى من بيت العنكبوت وقام هذا الفيض الكشاني بجمع ما في هذه الكتب الأربعة المتقدمة في كتاب واحد سماه كتاب الوافي طبع في إيران وجمع ما يقرب من 44 ألف حديث زي ما قلنا أحاديث دي عندهم معناها كلام حد من الآل البيت مفيش حاجة عن الصلاة إلا النادر يعني تمام هي دي أصول المذهب كتب اللي هي عليها معتمدهم وقلنا هي كلها كتب واقعة كما يقولون هم عنها أنفسهم لكن جاء في العصر الأخير المتأخرون منهم في العصور الأخيرة ألفوا مجمعات بقى مش عاجبهم الحاجات دي فحبوا ايه ينفخوا فيها شويه الكتب دي كلها الاربعه دول يجوا كده في اربع مجلدات انا انا شاري اخر نسخه منهم في حوالي اربع مجلدات طبع ايران آه طبع آه طبع ايران نعم الكافي في مجلد وما الفقيه في مجلد صغير منه شويه هذه هذه الاحكام اكبر سن الاستبصار قد كده كلهم أ- يعني ما- ما يكملوش رف في مكتبه دي كتب الايه اصول الشيعه اللي عليها المذهب طبعا فيها من التناقض ما الله به عليم وحتى نفسها ما فيهاش حاجه معتمده ما فيش اسانيد يعني الحاجات دي جايه مين ما نعرفش كده باللي بالبركه يعني كان ده ما عجبهمش طبعا الجماعه المتاخرين بقى ما انت كل ما تنزل شويه تلاقي الدنيا اخبث واضل سبيلا بداوا يعملوا مدونات ضخمه عشان يقول لك عندنا كتب كتير وكبيره خالص فكنا بالشبر يعني فالفوا آه، او آه، مع- مجموعه من المدونات والمجاميع الكبرى اصبحت بعد هذا في القرن الحادي عشر من اصولهم في الحديث لسه طلع لهم اصول في القرن الحادي عشر يعني هم كانوا قبل كده ما فيش الحبه اللي احنا قلناهم دول دي كتب دي اصول القوم وما سوى ذلك كتب مطعون في مؤلفيها تاره وغير معتمده تاره ومش معروف مين اللي عاملها اصلا تاره وهكذا يعني يعني كلام فارغ لكن دي العمد لغايه ما طلع لهم في القرن الحادي عشر طلع لهم اصول في الحديث جديده دواوين جديده في القرن الحادي عشر صدق بقى ما ما ما فيش منطق ما فيش لا منطق ولا قواعد ولا دلائل ولا حاجه خالص صدق اي حاجه فالف بحار الانوار هو بحار الظلمات مش انوار ولا بتاع بحار الانوار الجامعه لدر اخبار الائمه الاطهار احلى كلام اسامي زي الفل اسماء مملكه في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد قطه عامله نفسها اسد نفس الكلام يقول لك بحار الانوار انوار ايه وانتوا عندكم حاجه من الوحي القران محرف ومفيش سنه خالص يبقى بع- يبقى انوار جت منين انوار ايه بقى دي فبحار الأنوار الجامعة لدر أخبار الإمام الأطهار ألفه محمد باقر المجلسي توفى سنة 1111 القرن الحادي عشر أهو أو أوائل القرن الثاني عشر يقول شيخهم الطهراني عن هذا البحار لم يكتب قبله ولا بعده جامع مثله طبعا لاشتماله مع جمع الأخبار على تحقيقات دقيقة وبيانات وشروح لها غالبا لا توجد في غيره يقول وقد صار بحار الأنوار مصدرا لكل من طلب بابا من أبواب علوم آل محمد صلى الله عليه وسلم وقد استعان بهذا الكتاب القيم جل من تأخر عن مؤلفه وذلك لأن أكثر مآخذ البحار من كتب الأصول المعتمدة والأصول القليلة المعتبرة عندهم إلى آخر كلامه يعني آه، ال- ال- الملاحظ ان هذا الكتاب جمع الغث والسمين طبعا يعني ده ده فيه البلاوي كلها كل ما يتعلق بالطعن في كتاب الله عز وجل وتكفير الصحابه والطعن في ال البيت ونسبه النقائص اليهم في هذا الكتاب اللي لان الراجل بتاعه عشان يكبر عدد ده كله عمل ايه؟ بدا يلم اي كتاب قبله كتب الشيعه اي كتاب فجمع فيه 200 مصنف بعضها لا يعرف أصحاب أسماء, أسماء أصحابها وبعضهم لا يعرف من هؤلاء أصلا وبعضهم لعلهم لم يخلقوا أساسا بدأ يقمش بلم أي حاجة تبع الشيعة صح غلط حاجة حاجة لم لم عشان يكبر الشيلة يعني لغاية ما عمل هذا الكتاب العجيب ان الراجل ده لما عمل الكتاب بتاعه كان بيقول ان هو 25 مجلد سنة 1111 كان 25 مجلد وان هو بقي كده شوية كلام المجلد, المجلد الخامس عشر كبر شوية منه كبر فراح مكمله في المجلد السادس السادس والعشرين فيبقى هو كده ايه يعني خليهم بقوا 26 مجلد خلاص جميل قوي طبع الكتاب بقى في كم مجلد طبع في 110 مجلدات يعني ماشي هنقول ان هو ساعتها كان مخطوط والمخطوط ده يتفك يكبر شويه معروف ان اي حد بيجيب مخطوط وبيفكه ولا حاجه بيكتبه بخط حديث ويعمل له هوامش ومش عارف ايه مع ان كده ما فيهوش هوامش ولا حاجه ما فيهوش الكلام دوت يعني مش بت... مش مش كما نحكي يعني هيطلع يعني المجلد يطلع مثلا مجلد ونص مجلدين يبقى ال 25 يبقوا 50 مش 110 110 ايه طبعا هذا يدل على ان الجماعه ايديهم فرطه وان في بيوتهم شجر ينبت الحديث بيزرعوه يعني وبيطلع عندهم كده عالي زي كما تزرع المكرونه يعني عند من يعقل ذلك وهذا الكتاب كما قلنا حوى كل البلايا اي مصيبه عايز تلاقيها تلاقيها في كتاب بحار الظلمات دوت اللي اسمه بحار الانوار وده صار معتمدهم في العصور الاخيره والف محمد بن الحسن الحر العاملي كتاب الثاني اللي هو وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه للم- لمحمد ابن الحسن الحر العاملي توفى قبل البا... قبل المجلسي باربع خمس سنين 1104 ولا حاجه وبيقول هذا الكتاب عبارة عن نقول من الكتب الأربعة الأصول وأضاف إليها أكثر من سبعين كتاب موجودة عند مؤلفه كما يقول وما ندري ل- لما لم يعرفها أوائلهم وينقلوها في مجامعهم هو المؤلف ده نفسه بيسأل بيقول إيه بين عندي 70 كتاب مش عارف ليه الأوائل ما كانش حد بيتكلم عن هذه الكتب ولا حد بينقل منها يا ترى هيبقى ليه لأنها أكيد متفبركة يا عم الشيخ أو لأنها أساسا غير مع- غير معتبرة أو لأنها اخترعت وكذبت بعدهم دي كل القصة يعني هو بيسأل مش عارف حضرته يعني وطبع هذا الكتاب في في تسعة مجلدات تضم 20 تسعة تضم 20 جزءا أخيرا آخر كتاب لهم كتب المجا- المجامع المعاصرة هذه أو المتأخرة يعني بمعنى أوضح كتاب مستدرك الوسائل مستدرك الوسائل لشيخهم المتأخر حسين النور الطبرسي توفى سنة 1320 المجرم اللي عامل كتاب فصل الخط... فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب الذي يعتبر هذا الكتاب أكبر عار وسبة وفضيحة على وجه هؤلاء ال- المجرمين الشيعة ومع ذلك تقديرا لهذا المجرم عندهم لأنهم كلهم مجرمون مثله جعلوا كتابه هذا مستدرك الوسائل جعلوه من كتبهم الأساسية المعتمدة في الحديث وتقول لي الجماعة لا يقولون بتحريف القرآن طب لو احنا عندنا واحد مجرم طلع ولا حاجة وتكلم عن آيات من كتاب الله وأساء إليها وبعد كده عمل أي حاجة ألف أي حاجة في أي حاجة هل نعتبره به؟ ده الراجل ده مصطفى عبد الرازق لما كتب كتابه المشؤوم الرديء الإسلام وأصول الحكم ونقل فيه كلام المجرمين المستشرقين وبدأ يؤسس لمسألة العلمانية وفصل الدين عن الدولة والعك دوت الفارغ المستورد يعني الراجل بدأ يستخدم الأخبار في غير مواضعها والنصوص يلوي أعناقها لا ألف حديث ولا طعن في صحة ولا ولا ولا حرف آية ولا حاجة ظاهرا يعني اجتمع مجلس الأزهر وبإجماع الآراء سحبوا منه الدكتوراه سحبوها منه بالإجماع وسحبوا منه العالمية قالوا ده بره الأزهر طردوه من الأزهر واخد بالك وسقط الرجل من أعين الباحثين من يومئذ ولم يرفع به رأسا إلا العلمانيين اللي هم بيلموا الزبالات جماعة بتوع القومية والعربية والكلام الفارغ دوت والعلمانيين اللي هم دول بس اللي بيسقفوا له ومبسوطين بيه وبهيصوا لأي حد يخرج عن الدين اللي هم اللي هم جامعوا القمامة لكن علماء الدين ومشايخ الإسلام بره طردوه من الأزهر طه حسين اللي كان عامل ادب العربي وكان مش عارف ايه وبتاع ايه والقصص والحكايات والافلام الكبيره قوي دي اللي عملوها له التلميع الضخم دوت لما تكلم في بعض كتبه وشكك في بعض المسائل وقال عن القرآن إن القرآن له أن يحدثنا عن أن إبراهيم وإسماعيل قد بنيا الكعبة ولكن لسنا ملزمين بأن نصدق هذا الكلام اجتمع مجلس الأزهر وحكموا عليه بالردة مرتين متتاليتين كفره الأزهر حكم إن هو مرتد لأنه تشكك في آية ولا يشكك في القرآن وبالتالي أصبحت كتبه عندنا هدر ملهاش أي قيمة أصلا الراجل مطعون في دينه ومعروف توجهه إن هو بيردد كما قال مسنيون لما سمع بعض محاضراته في الجام- في جامعة فؤاد لما جلس وسمع ما يقوله طه حسين أو بلغه قال هذه بضاعتنا ردت إلينا قال له والله شاطر يا طه ما كنا نجرؤ أن نقول نحن هذا الكلام لو قلناه هيقول الكفار ما حدش هيعتبر بيه لكن لما يخرج هذا الكلام من فم رجل مسلم ويقال عنه عميد الأدب العربي ويقعد يتلمع فيه ده لا سيؤدي ما لا تؤدي سيفعل العجب في المسلمين وقد فعل ولهذا لا يحترم هؤلاء ولا يصفق لهم إلا ما على شاكلته فبقول لك الناس دي بس عملت حاجات شوف قد ايه الحاجات دي تيجي ايه جنب ما كتبه هذا المجرم الحيوان الوحشي حسين النور الطبرسي فصل الكتاب فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الأرباب تيجي جنبها ايه دي راجل بيتكلم كده بملء فيه ويعمل كتاب في مجلد ضخم ينقل فيه عن ألفي عالم من علماء الشيعة الأرذال أنهم يقولون بتحريف القرآن الكريم وينقل عباراتهم وكلامهم وكتاب مطبوع في النجف وعندي نسخة منه ده يتقال في إيه أقل حاجة يبقى مرتد ده أقل ما يجب لا ده جماعة عاملين كتابه أحد أصول الإسلام كتاب مستدرك الوسائل بالظبط زي ما كده احتفلوا بالراجل اللي قتل سيدنا عمر سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أبو حفص الفاروق رضي الله عنه وقطع الله تعالى وجدع م- مغضيه ودس وجوههم في التراب وسودها في الدنيا والآخرة أبو عمر أبو أبو حفص الفاروق رضي الله عنه الذي شهدت الدنيا كلها بعدله ورفعته وإمامته وأتعب كل من جاء بعده وفتح الدنيا ورفع الله ذكره لما قتله ذلك المجوسي أبو لؤلؤة غضب كل مسلم وكره ذلك كل مؤمن يحب الإسلام وأهله ويحب الرسول وصحبه صلوات الله وسلامه عليه ولم يفرح بقتل عمر إلا المجوس لأن عمر هو الذي هدم ملك المجوس وقضى على كسراهم وفتح, وفتح فارس ودمر هذه الإمبراطورية دمر هذا الحلم وهذه الأسطورة وأخضعها لله رب العالمين فاللي بيحقدوا على عمر بس مين المجوس ولذلك عايز تعرف هوية إيران وتعرف ان هي الجمهورية المجوسية مش الإسلامية تروح تلاقي عندهم النهاردة عاملين مقام كاتبين عليه سيدي شجاع الدين أبي لؤلؤة رضي الله عنه رضي الله على مين على مين ده مجوسي ده مجوسي بالإجماع سنة وشيعة بيقولوا مجوسي وشجاع دين إيه شجاع الدين الدين الهون كمل شجاع الدين دي تلخبط حد فكر شجاع الدين الإسلامي لا ازاي ده قتل سيد المسلمين وغضب على هذا وغضب لهذا كل المسلمين يبقى ده شجاع دين ايه ده شجاع الدين المجوسي صح كده فيتعمل له مقام الى الان في ايران ويزار والنهارده طبعا خلاص ما عادش في تاشيره فاللي عايز يروح يتاكد يتفضل ويروح يحط حاجه في الصندوق اللي هناك على روح هذا المجوسي المجرم فده يؤكد ان القوم ليسوا مسلمين ده لو كانوا مسلمين يعملوا حاجه زي كده في مسلم يقول ايه مسلم يحتفل بمجوسي لانه قتل مسلم الله وسميه شجاع الدين دين ايه ويحتفلون بهذا اليوم كل عام ده عيد رسمي عيد رسمي يوم مقتل عمر طب انتوا ايه اللي مضايقكم كده طب ده اشمعنى ابو بكر لا عمر ليه لان عمر هدم المجوس والجماعه مجوس اصلا ولا زالوا مجوسا ولذلك العجب من المغفلين الذين لا لا يعقلون هذا الذي نحكيه كله مع انه مدون في الكتب وموجود على الارض وشواهده تترى لكنهم يضعون رؤوسهم في التراب ويدلون ظهرانيهم ويسيرون ولا يفقهون وينتظرون حتى تقطع رقابهم ومش فاهمين اللي بيحصل دوت واحنا لن نسكت ابدا لن نسكت ولو قطعنا اربا عن هذا الضلال الذي يحدث ولا زلنا نطالب رئيس الجمهورية وفقه الله أن يغلق هذا الباب السيء باب السوء الذي فتحه مع إيران ينبغي أن يغلق يجب ولن نسكت ويجب على أهل العلم جميعا أن يقفوا وقفة لله عز وجل مش يقول بعضهم عامل بيان يقول لك ويجب على الناس أنهم ياخدوا بالهم ويحذروا من التشيع وأين دور رئاسة الجمهورية أين دور الحكومة والرئاسة اللي فتح الباب يقفله اللي جاب العفريت تصرفه لا عجب اما يتغاضوا عن كل هذا ويقول لك والله طبعا الشيعة دين مش كويس وخدوا بالكم يا جماعة والناس تاخد تاخد حذرها وخدوا بالكم وشدوا حيلكم و... ايه دوت يعني احنا كده خلاص يعني سلمنا لا يجب على اهل العلم ان يقوموا لله بالحق وان يضغطوا على الرئاسة بما استطاعوا ده طلاب الباطل مش ساكتين طلاب الباطل المجرمين البلطجية اللي بينافحوا عن دنيا زائفة وكلهم عامتهم خونة مش ساكتين حاضر مش ساكتين وبيضغطوا بكل ما أوتوا بالدم وبغيره ما بيقولش كده خالص احنا بنقول أهل العلم ينبغي أن يحافظوا على عقائد الأمة إن كان الرئيس مش واخد باله ومن حوله مش واخدين بالهم يجب على العلماء أن هم يقفوا وقفة واحدة وما ينفعش بس الكلام لابد من من من, من فعال حتى يغلق هذا الباب السيء وتحفظ عقائد الناس وإلا هذا أمر لن يمر مرور الكرام ونسأل الله أن يوفق ولاة لما فيه رضاه وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى وأن يوفقهم لغلق هذا الباب الذي فتحوه خطأ بكل المقاييس بلا داعي والله غالب على أمره والحديث بقية نتمها في اللقاء القادم وكده احنا خلصنا ما يتعلق بكتب الجماعة دولي باقي مسألة الأسانيد والإجماع وننتقل, وننتقل إلى عقائد القوم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسلام الله وبركاته ما هم بأمة أحمد لا